كفاية غفلة وألم اقتربت الساعة ارجع في لحظة ندم لله بقناعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب الحمد لله الحمد لله سبحانه العفو الغفور لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور أحمده سبحانه حمد القانع الشكور وأعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور وأسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمارنا وأن ينور قلوبنا والقبور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كامل النور المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك الزبور المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور ما كان صخابا وما كان سبابا وما دعا بالويل أو الثبور ما أثاب على النفاق ولا رضي لأمته الشقاق ولا صفق من أجله مأجور اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد بدر البذور أما بعد أحبتي في الله إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي أتباع النبي محمد نتوقف اليوم في هذا اللقاء تحت عنوان شيطان يحمل شيطان شيطان يحمل شيطان نعلم أيها الأحبة أن التقنية الحديثة وما وصل إليه العلم الحديث وما وصل إليه أهل هذا التطور من التكنولوجيا وغيرها إلى وسائل ساعدت الإنسان ووفرت له الوقت وأعانته على بعض أمور الدنيا فواجب على كل مسلم أن يشكر نعمة الله التي سمح لأهل الأرض من العلماء وغيرهم من العلوم المختلفة للوصول إليها لأن الملك سبحانه وتعالى هو الذي أجاز لهم أن يصلوا لهذا الأمر فواجب علينا جميعا أن نشكر الله سبحانه على النعمة التي أصبحت بين أيدينا ومن ضمن هذه النعمة ولا أقول أنها في الأصل شيطان التليفونات وخاصة التليفون المحمول وخاصة التليفون المحمول الذي إن رأينا فيه وجدنا نفعا عظيما فمثلا على سبيل المثال للحفر على سبيل المثال للحصر نجد مثلا أن التليفون المحمول قرب المسافات قرب المسافات وجعل أصحاب الأعمال في راحة من أمرهم بمتابعة الأعمال وغيرها من خلال متابعتهم لأموالهم في المؤسسات والشركات وأيضا إذا أراد الإنسان أن يصل رحمه وهو يجلس في مكانه وهو يجلس في مكانه جاز له ذلك واستطاع من خلال هذه التليفونات بل إنه يستطيع أن يهنئ الناس ويستطيع أن يقوم بإعداد نفسه لمواعيد وغيرها تنفع المسلمين وتنفعه بين يدي الله رب العالمين لكنني أقول أنا لا أتحدث اليوم عن النفع الذي حدث من خلال هذه التكنولوجيا إنما أرى بعض الذين يحملون بل أكثر من يحملون هذا التليفون وكما سماه بعض العلماء الشيطان المحمول أقول الآن لك أن تتصور أن شيطانا من الإنس يحمل شيطان وقد يكون هذا الإنسان صالح فلا نصفه بأنه من الأبالسة مثلا أو من الشياطين لأن هناك أيضا من أصحاب الوسوسة من هم شياطين إنس ومن هم شياطين جن كما قال ربنا سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إذا هناك شياطين إنس نعم فتخيل أن شيطانا يحمل شيطان في جيبه وفي سيارته وفي بيته ويضعه بجواره على وسادته أو نجده مثلا يعطيه لزوجته ولأبنائه وكل يحمل شيطانا في جيبه فيجب علينا أن نحذر وليس كل من يحمل هذا المسمى بالمحمول هو في الأصل يوصف بالشيطان لا إنما من عاش بصفات الشيطان وقد حمل المحمول أو الهاتف أو الجوال وعمل به وتكلم به بكلام يخزي الإنسان ويرضي الشيطان ويغضب الملك العزيز الرحمن فهو شيطان يحمل شيطان تعال بنا أيها الأخ الحبيب وأيتها الأخت الفاضلة نرى من أين جاء هذا الخلل وممن هذا العيب يا ترى هذا الجوال الذي بين يدي الناس أيستخدمونه كما يرضي رب الناس سبحانه هنضبط المسألة النهاردة ونحاول نخلص نفسنا من صفات الشيطان التي اتصف بها هذا الجهاز العجيب هذا الجهاز العجيب أولا أول شيء نتوقف عنده أخي الكريم وأختي الفاضلة لابد أن نعلم لنخلص أنفسنا, أنفسنا من صفات الشيطان ولنخلص الجهاز من صفات الشيطان لنخرج من هذا العنوان شيطان يحمل شيطان لا أسأل الله العفو والعافية لي ولكم جميعا وإني لأحسب في من يشاهدوننا أنهم بإذن الله على طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن ولكن كل ما حدث من الناس من خطأ أو ذلل ما هو إلا بسبب تغييب النفس للبشر أو بسبب وسوسة الشيطان وليس في الأصل من فعل ذلك شيطان وعشان كده بقول كله يصحى النهاردة لحسن نتصف بصفات شيطان يحمل شيطان أول حاجة لابد أن نقتنع تماما أن التليفون المحمول وسيلة لا غاية ده أولا التليفون المحمول وسيلة لا غاية أو التليفون بصفة عامة وسيلة لا غاية خاصة التليفون المحمول الخطير وسيلة لا غاية يعني احنا بنبحث عنه مش عشان نصل إلى هيئة معينة للتليفون نبدأ نطور ده التليفون ده فيه خاصية كذا كذا ليه طالما بيتصل وبيستقبل انت عاوز منه ايه غير كده فتغيير الجوال دون حاجة معتبرة أو أمر أنت تستطيع تقول للناس أنا غيرته عشان كذا كذا مثلا عندك تليفون محمول على قدك ما مش قادر تشتري غيره خلاص لكن أعمالك والأسماء اللي أنت بتطلبها عشان تكتبها عليه وبعض المعلومات اللي أنت بتستخدمها من خلال الجهاز استدعت أنك تغير التليفون المحمول مش عشان أشياء فاضية وتسلية شيطانية تحدث من كثير من الناس وإحنا مش عاوزين النهاردة يعني نخدع أنفسنا ففي الأصل فعلا كثير من الناس حولوا هذا التليفون إلى شيطان فكم من حالات طلاق حدثت وكم من مصائب نزلت وكم من قطيعة رحم وكم من خسارة وقعت في الشركات والمؤسسات بسبب التليفونات وكم من علاقات قطعت وكم من الأشياء والأشياء عفوا فلا بد أخي الحبيب وأختي الفاضلة أن نجعل هذا الجهاز وسيلة لا غاية مش كل يوم نغير تليفون ومش كل يوم نبحث عن أحدث الموديلات ومش كل يوم ندور على الغالي منه وممكن في ناس بتستلف وتعمل جمعيات عشان تشتري تليفون مثلا بالخمس ست آلاف عشان يخشوا على النت وغيرها من غير حاجة لأن في بعض الناس فعلا بيحتاجوا هذه الأشياء عشان ما ننكرش على كثير من الناس ما يفعلون إنما الغالب منهم فعلا بيبحث عن التليفون للحصول عليه لأن لاعتباره غاية لا وسيلة مجرد إن يبقى معاه شكل حلو ومجرد إن يبقى معاه تليفون حديث يقول لك اصل ده ما بيصورش كويس اصل ده ما بيعملش النغمات مجسمه عشان احس كده ان انا بسمع دي جي طبعا الكلام ده كله غلط لابد لكل مسلم يحدد هدفه ولكل اخت مسلمه تحدد هدفها ان الغايه الغايه من حمل التليفون ان احنا نؤدي به حاجتنا الضروريه التي تتيح التي يعني يعني تسهل لنا وتيسر أمر حياتنا وتقربنا من الله سبحانه وتعالى يبقى أول حاجة عشان نخلص نفسنا من صفة الشيطان التي نحملها في هذا المحمول أول حاجة أن نخليه وسيلة لا غاية وسيلة لا غاية ده أمر ضروري جدا حط في اعتبارك الكلام ده يا أخي الفاضل ويا أختي الفاضلة نسيبنا من الماراثون اللي احنا عمالين نعمله ده والسباق اللي احنا بنعمله ده وتخش مثلا في أماكن البيع المحمول والشركات المحمول وغيرها تجد فيه هوس على شراء هذه الأجهزة هوس والله البيع إن كان مستعمل ولا غير مستعمل يعني الناس ضيعت وقت كبير جدا في الحصول على مثل هذه الأجهزة يبقى أول حاجة نقف عليها أن نجعل هذا التليفون وسيلة لا غاية الأمر الثاني تكلم في هذا التليفون على قدر الحاجة واحذر من الإسراف واحذر من الإسراف الله جل وعلا مدح المؤمنين الصالحين الطيبين بقوله جل في علاه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما يعني لازم تستخدم الشيء بأسلوب بسيط على حسب حشدك ليه إنما كلام على الفاضي والمليان زي ما بيقولهم أمر خطير تحاسب عليه لأن ده إسراف الله جل وعلا قال في كتابه الكريم في سورة الأعراف وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين فتخيل نفسك عمال تتكلم على الفاضي والمليان يعني إيه بت... ب... أنت لو... لو سئلت عن هذا الكلام الذي تتحدث فيه أو هذه الأحاديث التي تخوض فيها أمام الله سبحانه وتعالى ماذا ستقول عن أي شيء كنت تتحدث وستسأل عن هذا الوقت فلا بد من الاستخدام من غير إسراف ما تزودش قوي ليل ونهار كلام والكلمة اللي ممكن تتقال أو الجملة اللي ممكن تتقال في يعني نص دقيقة نقولها في ساعات ونعيد ونعيد ونزيد كل الكلام ده إسراف ودفع فلوس لأنه بيبقى فيه ضرر في حالتين الفواتير بتزيد وتتضخم والأمر الثاني في خطر على صحة الإنسان في خطر على صحة الإنسان لأن الهاتف المحمول أو الجوال في ضرر على الأذن وعلى المخ وعلى القلب وما بنش في الجيل اللي احنا عايشين فيه دلوقتي هيبان في الأجيال اللي جاية وما بنش في الأجيال اللي جاية ابنك هيبان في ابن ابنك لأن أحيانا بيقولوا إن الضرر ده بيتعدى إلى يعني حوالي سبعة أجيال الخطر عظيم على فكرة لكن فيه ناس فعلا بتتأثر منه حاليا أيوة فيه في ناس الأذن بتتعب وأشياء كتير بتتأثر لدرجة أن في أطباء بيمنعوا بعض المرضى من الحديث فيه لأنه بيأثر على القلب بيؤثر على القلب وعلى المخ وعلى الأذن فالضرر واقع سواء كان فلوس على جيبك وسواء كان على صحتك الأذن وعلى المخ وعلى القلب وعلى الجوارح وعلى أشياء كثيرة جدا فلا بد أن نستخدم هذا الجهاز العجيب الغريب الذي تحول في يدي الكثير من الناس وما نزعلش إلى شيطان محمول وإلى شيطان في الجيوب وإلى شيطان في البيوت وإلى شيطان على الوسائد والكلام ده هنوضحه من خلال حديثنا يبقى أول حاجة نعتبره وسيلة لا غاية تاني حاجة لا نسرف فيه لا نسرف فيه إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين فإذا أسرف الإنسان أصبح أخ للشيطان وهو يحمل هذا الشيطان العجيب سبحان الله ثالث حاجة من خلال هذا المحمول استخدمه في الخير لا تستخدمه في شر فكم من الناس يروعون المسلمين بسبب هذا التليفون لا تروع أخاك لا تخوفه لا تدخل عليه إلا السرور بشر ولا تنفر لأن المسلم دايما جميل حلو بيبحث عن الأخبار الطيبة ويلقيها على مسامع الناس فكم الرسائل تأتي للناس وهم يعني سبحان الله في بيوتهم آمنين تخليهم قاعدين ليل ونهار يفكروا ويدخل الروعة والحزن على قلوب المسلمين والكلام ده طبعا النبي محمد احنا ما نصليش على النبي ليه اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر لا يحل لمسلم أن يروع مسلما لا يحل لمسلم أن يروع مسلما فكثير من الناس يلقي مش هقول بالبشريات بل بالطامات على آذان الناس وعقولهم الواحد يصبح الصبح يلاقي رسالة جاياله تحزنوا تحزنوا ممكن تكون بالكذب وممكن تكون مجرد انه عاوز يمكر بيه وممكن يكون مجرد انه عاوز يدخل على قلبه الخوف ممكن يكون مجرد انه عاوز يعطله عن طريق خير وده خطر عظيم هذا الجهاز حوله إلى خير لأن فيه الخير وفيه الشر فكم من الأجهزة تحولت إلى شياطين يحملها الناس اوعى يا أخي تروع أخاك المسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم اللي مش هننسى نصلي عليه اللهم صل على نبينا محمد قال لا, ت... لا يحل لمسلم أن يروع أخاه لا يحل لمسلم أن يروع مسلما من خلال حديث النبي الصحيح صلى الله عليه وسلم فكثير من الناس مثلا يلقون بعض المصائب على آذان الناس وعقولهم حين يستفيق الإنسان من نومه أو في ساعات الليل واحد مثلا يبعت رسالة لواحد يقول له أبوك مات طبعا الواحد هيقول إيه أو يبعت له رسالة كاذبة يقول له عمك مات ده حتى يا أخي لو ألقيت هذا الخبر تلقيه لو كان حقيقيا يبقى فيه أسلوب جميل أو زوجتك داسها طول ماي ما تقولش أحسن أسأل الله العفو والعافية فمثل هذه الأشياء تدخل الروعة والخوف والحزن على المسلم وهذا لا يجوز من مسلم لمسلم أبدا فاستخدام التليفون ممكن استخدام في بطريقة جميلة إن كنت لا, لا يعني خلاص لابد من استخدامه لابد أن تستخدمه في الطريق الطيب الخير الذي من خلاله تدخل السرور على مسلم لأنني أقول دائما وأبدا أن كثير من الناس لا يفهمون كيفية معاملة المسلم أو كيفية معاملة المسلمين أو غيرهم فإدخال السرور على المسلم أمر مستحب بل مشروع بل الله جل وعلا مدحه والنبي صلى الله عليه وسلم مدحه لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم على عكس ذلك يرحم الش... الله الشيخ عبد الحميد كشك عشان أقول لك الفرق بين من يدخل الروعة على المسلمين ومن يدخل البشارة عليهم الشيخ عبد الحميد كشك الحمد لله ما كانتش التليفونات لسه يعني سبحت كده زي ما احنا شايفينها واحد قابله في الصبح بعد صلاة الفجر طبعا الأول كان لازم تقابل الإنسان عشان يا إما تقول له بشارة يا إما تقول له نذارة أو تقول له شيء من ال ال الأشياء التي تضره إن كنت تريد ضرا بالمسلم فواحد قابله كده في صلاة الصبح وقال له يا مولانا أنا شفت رؤيا أن أنت مت فالشيخ قال له أحسن عشان ارتاح من وشك يعني هذا لفظ لا يجوز من مسلم لمسلم مش أقول الشيخ كده كلامه للراجل لا ده هو عاوز يفهمه إن ما ينفعش تلقي على آذان الإنسان أو المسلم أو على قلبه شيء يروعه ويخوفه أو يرهبه فإذا كان الشيخ رجل مؤمن ويرضى بقضاء الله فغيره لا يقبل ذلك أو لا يستطيع ذلك أو لا يتحمل هذا الخبر أن يلقى على مسامعه في الصباح ممكن يتعطل عن عمله وممكن ما يقدرش يقعد في بيته ممكن ما يقدرش يروح يعني حتى إذا كان سيقوم بخدمة لمسلم ما يقومش بيها لمجرد هذا الخبر في الصباح فلا تروع أحدا بهذا التليفون العجيب مرة واحد بعت لي رسالة والله العظيم لا أتكلم في مسائل رد على أمور شخصية لا لكن هذا يحدث في كثير من الأمور ومع كثير من الناس واحد بعت لي رسالة بيقول لي أنت دايما قافل تليفونك لولا حبي لك ما طلبتك وأقول هو بيقول لي كده حسبي الله ونعم الوكيل فيك وربنا ينتقم منك فأنت متكبر جدا جدا جدا جدا قاعد يعد جدا والله لا أدري كم عدد جدا أقول لها يا أخي والله ارفق بي الله يكرمك وارفق بأهل العلم وأنا لا أقول ارفق بي كواحد من الدعاة يعني أدعو إلى الله وارفق بأهل العلم الحقيقيين الذين قد يغلق الواحد منهم تليفونه المحمول لأشياء كثيرة قد يكون بيسجل حلقة يكون بيصلي يكون بيقول محاضرة يكون بيصلح بين اثنين يكون هو في قلب بيته مع أهله يأكلون يشربون يقرأ بعض الكتب فارفق بي يا أخي الحبيب والله العظيم أنا ما استطعت نوما في هذه الليلة بسبب هذه الرسالة فقد أدخلت الخوف والرعب على نفسي ممكن أكون متكبر صحيح أصلي جدا جدا جدا كل ما أقرأ جدا تأكد تأكد تأكد وأسأل الله العفو والعافية فلا تروع أحدا حبيبي الغالي ولا تدخل الحزن على أحد من المسلمين وأحسن الظن بهم وابحث لهم عن مخرج ابحث لهم عن مخرج طالما الأمر شرعي رابع حاجة أيها الأخ الحبيب لنحول هذا التليفون من شيطان إلى رحمة بالإنسان كن مغلاقا للشر كن مغلاقا للشر إذا جاءتك إشاعة عبر الهاتف ما تروحش على طول اضرب فلان حصل له حادثة ومات اضرب تك تك تك يلا وزع على الناس كلها يا أخي لا فلان ده في قرار نزل كذا كذا تروح ضارب برضو لا يا أخي بلاش كده بلاش كده لازم نستخدم الحاجة اللي في إيدينا بما يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم كن مغلاقا للشر مفتاحا للخير فإذا وصلتك رسالة فيها إشاعة فلا تنقلها أو فيها كذب فلا تنقله أو فيها فحش من القول فلا تنقله أو فيها منكر فلا تنقله أو فيها صور عارية وأفلام ماجنة فلا تنقله نظف نظف التليفون لأن ما تنامش وانت معاك الحاجة دي فرضا الواحد لو مات ربنا عافينا جميعا يا رب ويعطينا وإياكم طول عمر وحسن عمل هذا التليفون سيكون حجة لك أم عليك في بعض الناس تليفوناتها ما شاء الله تشهد لها بعد مماتها التليفون ده أيوة يا أخي ما احنا علينا شهود كتير يا علينا شهود يا لنا شهود يعني يا ترى مين يشهد لنا ومين يشهد علينا ده الأرض نفسها ستشهد إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما له يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها خلي بالك الأخبار بتاعتها عند يعني كثير من أهل العلم والتفسير قالوا إنها تتكلم باللي حصل عليها هتتكلم باللي حصل عليها يعني وانت ماشي على الأرض اعلم إنها ممكن تشهد عليك أو ليك وهناك شهود آخرين يعني كثر رقيب وعتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يعني سبحان الله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الأرض تشهد والرقيب العتيد ده حتى الإيد هتشهد وكل شيء حواليك بيشهد يعني سبحان الله فإما أن يسترنا الملك سبحانه جل في علاه وإما أن يكون غيرها وأسأل الله جل وعلا أن يسترني وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض فإياك أخي الحبيب إياك أخي الحبيب أن تكون مفتاحا لشر وأن تغلق الخير بل كن على العكس مغلاقا للشر مفتاحا للخير إذا جاءتك إشاعة منتهاها يكون عندك إذا جاءك كذب منتهاه يكون عندك خلص من عندك ما يمرش ما يتحولش من خلال هذا الشيطان الذي يحمله الإنسان إنما كذب انقل منكر انقل فحش انقل صورة خليعة حول وبعدين يجي الإنسان يموت وتبقى على المحمول بتاعه والهاتف بتاعه والجوال بتاعه مشاكل كبيرة جدا يبقى بيغسل وعليه صور فاحشة وأغاني ماجنة يبقى بيحمل على الأعناق وهذا الجهاز المحمول سبب في عذابه ده يمكن ينسم ويقع منهم في قلب القبر كمان تبقى حلوة قوي تبقى كملت كم من رسالة وكم من اسم على هاتفك وكم وكم يا أخي الحبيب كن مغلاقا للشر أول ما يجي لك الحاجة ديت اقفل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وتعاونوا على البر والتقوى يعني أنت ما يكون جاي لك حاجة خير وزع ما يكون جاي لك شيء برضه بالضابط إن إحنا ما نكونش قصدنا من اللي بيبعت رسالة ما أنا هضرب لك دلوقتي مثال لأن في بعض الناس بيحاولوا يشغلوا عقول البشر من خلال المحمول وفيه ناس وبعض ناس محطوطة في مؤسسات خاصة ب يعني ب... بالشركات عشان تروج تحط رسائل معينة يقوم يقول لك اعمل كذا كذا تقوم تاخد كذا كذا ويبدأ الشغالين يا عم وكلها ايه زي بيزنس واشياء اخرى زي ما بيقولوا انا عايزك تصلي على النبي اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الامر الذي يليه لا تنشر البدع والخرافات لا تنشر البدع والخرافات وانا جاي في الطريق جاءتني رسالة من اخ حبيب يقول فيها يا شيخ رد عليا الله يكرمك في رسالة جات له فبيقول فيها مثلا ايه اللي بعت له ده بيقول له ايه في اولها كده اقسم بالله العظيم ان اصلي على النبي عشرا وارسلها لعشرة طبعا وانا بقرأ الرسالة او هو الاخ هو بيقرأ الرسالة في البداية قال اقسم بالله العظيم فالراجل بيقول له في الاخر ايه خلي بالك اوعى تنسى ان انت اقسمت يا سلام على شغل الحركات ده غلط يا اخوان مش عاوزين نشتغل مع ال مع ال مع هذا التليفون ون ون ونسيب كده ون وندمر العقائد ون ونخرج من امور فقهيه صحيحه سليمه الى تغييب عقول الناس طب انا لما اقسمت انا لا اقصد قسما ولم اعدم هذا القسم مش هيبقى عليك حاجه يا اخي ما تبعتش ما ترسلش ده انت بتقرا رساله هل عزمت القسم لا أنت لم ت... يكن لم يكن عندك عزم على هذا القسم أنا بقرأ رسالة بقول أقسم بالله العظيم الراجل باعتها كده يوم أقول له في الآخر أوعى تنسى إن أنت حالف في الأول مش باعت أنا مش باعت وأقول لك وإياك ده ده خرافات وبدع بنبدأ ننشرها بين المسلمين وممكن يروج لها ممكن يروج لها أصحاب ال... الأشياء اللي بيبيعوا وبيشتروا وهم عاوزين يبيعوا وعاوزين يبعتوا رسائل وعاوزين الناس تحصل من ورانا فلوس بس ما قلنا اهو ابعت ولكن بضابط وحط الأمور كلها على قال الله قال رسوله هذا هو الميزان الحق العدل فمثلا على سبيل المثال من الأشياء الخطأ جدا بعض الناس بترسل يعني مثلا خرافات زي إمام الحرم المدني اللي يقول لك رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام افعل كذا وكذا وكذا ودي رسالة مشهورة جدا فإن لم تفعل رقبتك هتتقطم وزوجتك هيدوسها الترماي وابنك هيسقط في قلب ال ال ال ال مش عارف ايه هيموت اياك ما تعملش يا راجل هذه الرسالة خطأ من الأشياء التي ابتدعها الناس وأدخلوها على المسلمين وإحنا مش عايزين نكون الإنسان على الثقافة الموجودة دي ده إحنا ما بنقبلش حاجة بالسهولة يبقى نقبل هذه الخرافات والبدع في ناس فنانين متخصصين على سبيل المثال جاءتني رسالة تقول القيوم الماجد الواجد الواحد الرحمن الرحيم الله لا يعجز أبدا ابعتها لتسعة واسمع خبر سعيد غدا واسمع خبر سعيد غدا ولو تجاهلت هذا الأمر سيصيبك حظ عاسر لمدة تسع سنين اوعى ما تبعتش وقد ثبت أنها حقيقة بيقولوا لي كده ده ايه التهديد اللي جاي لي على الصبح ده يا اخوان طب اعمل ايه هو انا ناقص ابعت لتسعة ايه وايه دي لها سند شرعي قال الله قال رسوله في اي كتاب هاتها لي كده في اي كتاب في كتيب حتى موجود في, في على الرصيف هاتهولي كده يمكن نلاقي له سند سبحان الله وقول لي لو ما بعتهاش انت حر تسع سنين هتبقى مشكلتك باين الله طب ده الرساله دي جت لي خمس مرات يبقى خمسه في تسعه 45 سنه ده ايه المشكله اللي انا فيها دي ده انا اتعرضت لمشاكل كبير اروح ابعتها بقى وخلاص لا طبعا لا طبعا ما سلمش عقلي ما سلمش عقلي وقلبي لمن يحركون الناس بهذه الطريقه المسلم اكبر من كده واعلى من كده واحد تاني بعت لي بقى منتهى الحب لاني احبك صلي على النبي عشر مرات وأرسلها لعشرة أشخاص خلال ساعة اوعى تأخر يبقى مليون صلاة على النبي وما بعتش بقى أنت حر ما تهملش اللهم صل على نبينا محمد إن ذكرتني إن ذكرتني بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاز ذلك تقول لي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة يحب الصلاة عليه يعني الله يحب الصلاة على نبيه محمد نصلي ونبدأ نذكر بعض بالسنن يا أخي اقرأ سورة الكهف حلو جدا صحين لصلاة الصبح الصلاة خير من النوم جميل جدا في بعض الناس محترمة رسائلها محترمة وفي بعض الناس برضو محترمة بس مش فاهمين ان الرسائل دي غلط لأن المسلم بنظن فيه الاحترام على طول نحن نحسن الظن في كل مسلم على وجه الأرض فيا حبايبي اوعى تحول هذا المحمول إلى شيطان يظل في جيب الإنسان لا نظفه حميه يعني حميه ايه هننزل عليه ميه ده هيبوظ نقول لك يا اخي الفاضل انا اقصد نظف اللي فيه يعني خليه كده صافي معاك لان ما نضمنش وانا ماشي في الطريق اللي يحصل لي اسمع حبيبي الغالي ومن ضمن الاشياء التي فيها اخطاء وأنا أظن أيضا أن المرسل لا ي... لا يقصد ذلك هذا الدعاء الذي يتناقل أو ينتقل بين المسلمين ونروج له وقد نخطئ في هذا الأمر ونعتدي في الدعاء وتكلمنا في هذا الأمر في لقاءات سابقة يعني رسالة جالي بتقول أسأل الله لك رزق مريم يا رب أعلم أن الذي أرسلها إنسان صادق أو إنسانة محترمة ولا تقصد إلا الخير لي ولها أو له لأن إحنا ما بندعي للمسلم ولك بمثل لو قلت يا رب يا رب يعمى فلان هتجد برضه اللي يقول لك ولك بمثل ولا يستجاب دعاؤك فإن حدث له يحدث لك طب أنت ليه تضر نفسك لا تدعو على المسلم لكن ادعو له فالرسالة اللي جاية فيها خطأ فيها اعتداء في الدعاء أسأل الله لك رزق مريم أنا مش هعقب لكن هعقب على الحتة اللي ما فيش فيها خلاف بقى وتقوى عائشة وحكمة لقمان وصبر أيوب وجمال يوسف ده كل ده ليا تخيل ان انا فيها جميع الصفات دي واحد يقول يا عم انت ايه بعيد على ربنا لا بس بعيد عليا انا انا ما اقصدش بعيد عليا ان انا اصل لرزق مريم او او تقوى عائشه او حكمه لقمان خلي بالك وصبر ايوب وجمال يوسف ركز بس وملك سليمان اللي ما اللي لا الذي لا ينبغي لاحد من بعده ده امر مقطوع به وملك سليمان وصدق ابي بكر وعدل عمر وحياء عثمان وكرم علي صدقني والله يكفيني انك تدعي لي تقول لي ربنا يسترك يا شيخ انا محتاج دي ودعوة دايما على لسان انسان انتوا بتحبوه قوي دايما يقولها كده ربنا يسترنا واياك كلمة جميلة جدا واحد يقول لي يعني ايه ما ادعيش تاني بدعوات لا ادعي ادعي يا اخي اي دعاء تاني بس بشرط يوافق قال الله قال الرسول انما ده مش موافق الكتاب ولا السنه كيف لمثلي أن يأخذ ملك سليمان وهذا الملك لم ينبغي لأحد حتى من الأنبياء خلي بالك الحاجة اللي خصها الله جل وعلا لعبد من عباده زي ما ضربنا مثال بالدعاء الذي كان من أحد الطيبين ونحن في مسجد هذا الأخ يحتضنني فأبكاني أبكاني لما تأثر من الآيات ومن الأحاديث خلاني أعيط وفي نفس الوقت ضحكني لقيته بيقول لي يا شيخ أنا تايب بقالي ست شهور وجزاك الله خير على ما قلت قعدنا نعيط أنا هو قبل بعض وبعدين فجأة لا أنا ضحكت قال لي بتضحك عليا ليه؟ قلت له مفيش بس كان بيقول لي ادعي لي بدعاء فلما طلب مني الدعاء ضحكت تعرف بيقول لي إيه؟ بيقول لي ادعو الله لي أن أكون من العشرة المبشرين بالجنة رحت ضاحك هو يعني انا ضحكت طبعا مش مش يعني لانها كانت مفاجاه بالنسبه لي فبقول لي انت بتضحك لان انا لسه تايب تسخر مني قلت له والله ما بسخر ده هي جت مني عفويه كده لان ما ينفعش تبقى انت من العشر المبشرين بالجنه قال لي ليه هي يعني بعيد على ربنا قلت له لا يا حبيبي بس بعيد عليا انا وانت يعني ما تقولش من العشره انما قل مع العشره المبشرين مثلا لان لما تكون انت منهم هيبقوا كام قال هيبقوا 11 قلت له طيب إذا المسألة نفكر فيها قبل ما ندعي وقبل ما نرسل الرسائل الأمر الذي يليه حتى نحول هذا المحمول إلى خير ولا نجعله شيطان قد حمل من خلال شيطان أمر يعني لازم نفكر فيه احذر كثرة التصوير من غير حاجة يعني يا شيخ النبي محمد مين بيصلي اللهم صل على سيدنا محمد أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون أنا مش هخش مش هخش في نقطة الأمر الفقهي بالخلاف أن هناك بعض الناس يقولون مثلا يعني سبحان الله إن, إن, إن طالما لم تتدخل اليد في المسألة ودي أجهزة وبتصور الإنسان بطبيعته زي التلفاز مثلا دلوقتي هذا أمر ضرورة عشان بننقل للأمة فأنا أنا موافق أنا مش هخش في مسألة الخلاف لكن أقول من غير ضرورة وأن تسجل مثلا وأن تسجل مثلا بعض الأشياء الخطأ أو الحرام زي واحد بيصور مثلا فيديو كليب مش الراجل اللي ورا الكاميرا عمال بيقول لك يعني أنا دلوقتي رايح في ورا الشمس لا ورا الشمس يا عم والله فكرتني بحكاية ورا الشمس دي لأن في واحد بيقول لي سبحان الله انت عاوز تطلع القمر بسهولة برضه في رسالة من الرسائل فيعني طبعا بيقول لي إذا أردت أن تصل إلى ال- إلى القمر بنص جنيه اعمل مصيبة تروح ورا عين الشمس تاخد توك توك من هناك بنص جنيه ودنيتك ماشي سبحان الله يعني حاجة حاجة طبعا دي بيدخل السرور على قلب المسلم وهو يعلم تماما ان المسألة ديت هي نوع من انواع الدعابة فانا اقول لا المصور المحترم ال- ال- ال- اللي بيقف خلف الكاميرات او او غير الذي ينقل شيئا حلالا مباح ومسموح به شرعا ده امر جميل ده ياخد حسنات ده الامه كلها دلوقتي كم مليون بيستمع وكم انسان بيذكر الله وكم واحد بيصلي على رسول الله يعني كل هذه الأشياء مطلوبة لأن في أشياء من الدين لا يمكن أنك تفهمها إلا بالإشارة زي حركات الصلاة وزي الإشارات التي يستخدمها العلماء لبيان آه، معنى آية أو آه، ك- يعني شرح حديث أحيانا بنحتاج الإشارة إما باليد إما بالإصبع إما خلي بالك المسائل ديت مطلوبة لكن أقول اللي هو بيصور من غير حاجة لهذه الت- لهذا التصوير يصور واحدة متبرجة مثلا أو يصور أغنية ماجنة أو رقص أو فيلم داعر أو مش عارف إيه الكلام ده كله هو ده اللي إحنا بنقول عليه فسيبك من هذا المحمول بتصور ليه الأخوات وهي ماشيين في الشارع ليه بتصور ليه الأشياء اللي هي فيها حرام هو ده المشكلة بتاعتنا أما ال- ال- الذي لا خلاف عليه إنك ترسم بإيدك أو تعمل أشياء وتتدخل انت ب... ب... يعني بيدك طبعا مش هنتكلم في المسائل الفقهيه دي لانها واسعه شويه والوقت لا يتسع لذلك يبقى احذر التصوير من غير ضروره ففيه وعيد شديد من النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلازم نضبط المساله انت هتستفيد ايه من المساله اللي انت بتعملها النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون وبرضه زي ما قلنا وبينا مش كل واحد بيبقى يحسب تحت هذا الأمر لا أدري ما هي الضرورة لتصوير أهل البيت في مناظر مثلا يعني يخجل الإنسان إن رآها أحد الناس لأن كم من الناس حدثت لهم مشاكل ممكن الزوجة تصور نفسها وتصور زوجها وتصور أهل بيتها وتخرج هذه الصور من غير قصد أو عمد إزاي يعني تليفون في إيد حد من اللي قاعدين معاها من زميلتها يروح باعت الصورة بسرعة على التليفون التاني بلوتوث يلا يا عم انتشرت الصورة خطر طب هحطها على سي دي ممكن يضيع طب نعمل ايه اذا كنت بقى انت حريص جدا وعاوز تشوف ذكرياتك وحياتك والكلام ده وتتذكر ايات الله وانت رايح في مكان وبتصور كده ال- الحاجات دي بصوره طبيعيه كل الكلام ده يا سيدي هنقول ماشي مش مشكله يعني تصور كده الاشياء الطبيعيه كده بالحركه الكاميرا والفيديو ومش عارف ايه والكلام ده ماشي مش مشكله عشان تتذكر بس ايه غرضك من هذا الامر ايه غرضك من هذا الامر ما يبقاش في اماكن ما يجوزش فيها الشرع انك تعمل كده وتشتغل ما ينفعش يبقى احذر من هذا التصوير من غير ضرورة أيها الحبيب المحب ممكن التليفون يقع منك في الشارع يبقى أنت ع- في الحالات اللي زي دي فضحت نفسك وفضحت أهل بيتك الأمر الذي يلي- يليه حتى نحول هذا الأمر إلى خير بدلا مما هو فيه من شر احذر أن تمزح مع زوجاتك بإرسال رسالة توقعك في أمر شرعي وحكم شرعي وتبقى عاوز بعد كده تكفر وتعمل زي كثير من الناس حدث طلاق بسبب التليفون ده كتير يمكن كم من الناس كانوا يس- يسخرون مثلا أو يستهزئون أو ي- يعني يمزحون مع الأزواج وعلى غالب رأي العلماء في المسألة ديت وأكثرهم إن اللي يقول لفظ أنت طالق وإن كان بيهزر ولا بيضحك بتطلق المرأة يعني على سبيل المثال في رسالة يعني تشتكي ليها الأخت ما أرسل لها زوجها والاثنين ناس أعرفهم وناس محترمين بس كانوا بيهرج معاه فبيقول لها إيه بقى بيقول لها إيه في الرسالة إلى كل من أسأت إليه هذا العام إلى كل من أخطأت أو قصرت في حقه أو آذيته هو بعت لها رسالة يقول كده بقصد أو بدون قصد إلى زوجتي الغالية أقول لك مع بداية العام الجديد أنت طالق طبعا هو بيهرج لكن زي ما احنا عارفين كثير من العلماء قالوا هذا الطلاق يقع هو ما, ما يقصدش وسبحان الله وأنا صراحة بأخذ بهذا الرأي تطلق المرأة لأنه أنت لفظ صريح أنت بتهرج أنت طالق ما ينفعش الكلام ده فلا تخرج شيئا من الأمور التي توقعك في مسائل شائكة من ناحية الحل فيها من ناحية الشرع تخرج نفسك إزاي أنت دلوقتي في مخرج تحط نفسك في مأزق ليه فإياك أن تهرج في مسائل شرعية مع زوجتك عبر الهاتف والتليفون على ظن أنه ما يحصلش الطلاق ده في ناس بتقصد الطلاق بس بيقول لك لا ده بالتليفون ما بينفعش لازم زوجتي تكون قدامي يعني واحد بيقول أنا طلقت زوجتي ثلاث مرات وأنا في السعودية وأنا متأكد أنه مش هيقع ليه يا حبيب قلبي قال لك عشان أنا بتصل بها بالهاتف بقول لها أنت طالق أنت طالق ومرة تانية يقول لها كل ما يكلمها يقول لها أنت طالق وهو في باله أن لازم تقف قدامه سبحان الله الأمر الذي يليه أيها الحبيب المحب التليفونات زي ما قلنا إذا كان هذا الهاتف وهذا التليفون سبب في الطلاق وسبب في خراب البيوت لمجرد التهريج بل إن هناك سبب رئيسي من خلال هذه التليفونات لهدم البيوت الساكنة الهادئة فكثير من الناس حدث عندهم شك في الأزواج وفك وشك في الأخوات وشك في الرجال بسبب هذا الهاتف فإذا وجدنا رسالة فيها حب أو غرام أو شيء من هذا الأش... من هذا القبيل لا تشك في الزوجة أو في الأخت لمجرد أن ترى هذه الرسالة وقد تكون هذه الرسالة مقصودة فلا بد أن تتدبر وأن تتعقل وأن تأخذ الأمور بهدوء وتبحث عن المسألة من غير سوء ظن إن بعض الظن إثم فلا بد لك أن تتيقن وتتدبر وتبحث وهذا البحث ليس لمجرد أنك تسيء الظن في ز... لا إنما لتخرج أهل بيتك مما وقع عندهم من هذا الأمر لعل هذه الرسالة جاءت عابرة فسقطت على هذا المحمول ممكن حرف أو, أو, أو رقم يغير الاتجاه وممكن يكون هذا هذه وممكن تكون هذه الرسالة مقصودة من بعض الخبثاء لها زميلة عاوزة تخرب بيتها فتبعت الرسالة أو أحد الخبثاء عدو ليك أو واحد ما بيحبكش ويحبش أهل بيتك فعاوز يدمر هذا البيت ويشعل فيه النار بعد هدوئه وسكنه لأن احنا عارفين البيوت آية من آيات الله هذا الزواج ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة هو مش عاوز المودة ومش عاوز الرحمة ومش عاوز السكن عاوز يولع البيت فإياك أخي الحبيب أن تشق في أهل بيتك لمجرد رسالة عابرة قد أتت واحذر هذا الشيطان المحمول لأن طبعا في كثير من البلاد زادت نسبة الطلاق بسبب هذا الهاتف ده إحصائيات رسمية بتؤكد ذلك كان قبل هذا الهاتف البيوت فيها سكن وفيها هدوء ولم تخرق هذه البيوت بهذه العادات السيئة وبالأفكار الخبيثة إلا من خلال هذا الجهاز العجيب ففيه ما فيه من الخير ولا ننكر ذلك ولكن غالب ما نراه فعلا أحدث ضررا عظيما وأذى كبيرا في, في الأمة وفي الأسر الأمر الذي يليه لتحول هذا الشيطان إلى خير أو تحول هذا الجهاز إلى خير ولا تتركه كشيطان يحمله الإنسان إياك والنغمات الموسيقية يا مولانا احنا نخش بقى في ده احنا لسه سامعين في قناة فلان ان واحد من الدعاء ما شاء الله عليه قاعد كده فبيسألوه بيقولوا له ايه رأيك في الموسيقى فهو راح رافع ايديه ومرجع البتاعتين دول ورا كده وقال ظني هو ما قالش ظني طبعا قال اختلف العلماء على رأيين والله ما حصل يعني ما حصلش من العلماء المعتبرين يعني اختلف العلماء على رأيين الموسيقى الصاخبة أرى فيها حرام عشان بتضر الناس اللي حواليك وبتاع ومش ماشي موافقة للذوق العام لكن الهادئة الرومانسية عادي يعني تجلس وتستمع إليها ومفيش مشاكل يعني إياك والنغمات الموسيقية إياك والمخالفات لسيد البرية أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في البخاري حديث صحيح لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف يعني النبي حذر من ذلك وأجمع أئمة المذاهب الأربعة على تحري... على تحريمها اقرأ إن شئت منهاج السنة خلي بال حضرتك وبعدين شخصيتك بتبان من رنتك حلوة دي الشخصية بتبان من الرنة يعني في بعض الناس خلق على فكرة برضه بيحطوا موسيقى هم مش واخدين بالهم وناس محترمة يعني أنا ب... بقرا فيهم إنهم مؤدبين جدا وما بتقول لهم دي غلط وده صح بيقول لك حاضر يعني أنا سمعت مثلا حبيب ليا ربنا يكرمه يا رب ويبارك فيه حاطط مثلا وأنا بتصل عليه يقوم البتاع يروح مطلع لي يا رب صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم وطبعا معاها إيه موسيقى وبتاع وشغالة هو مش واخد باله مش واخد باله بس ده غلط ده مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين الآيات في القرآن الكريم بتحرم هذه الرنات وهذه المخالفات من الموسيقى وغيرها وقلت لك ان من رنتك بنعرف شخصيتك في واحد برضو احيانا يسيب رنة فيها شرك يعني مثلا بيقول ايه هو مش قاصد عشان بعض الناس يقول لك بس الناس بيقول لك ده فلان اشرك لا احنا ما ال ال الكلام هو اللي فيه كده يعني مثلا في رنة سمعتها واحد ملتزم ما شاء الله اللحية والسنة جميل يعني فلقيت المحمول بتاعه بيضرب فالراجل بيقول بقى ودعوت الله بطه يا أخي يعني احنا بنقول يا الله بندعو الله سبحانه وتعالى لا ندعو الله بشيء من الأشياء ولا نقسم على الله بأحد إنما نحن نقول يا رب هذا لا يقصد لكن تعالوا بصوا شوف بعض الناس بقى بتبان شخصيتهم وبيقلوا في قدر الناس لما تسمع منهم هذه الرنات واحد مثلا حاطط رسالة أول ما تجيله رنة ما كل واحد بيبقى له رنة هو حاطط رنة لحماه فسمعتها بصراحة اتأذيت منها فحماه بيضرب عليه فلقينا مثلا الرسالة طالعة الصوت طالع الرنة عبارة عن إيه واحد طالع يقول لك هناك شخص تافه يتصل بك يا راجل ده قال لي قلت له ايه ده قال لي ده, ده رنة بتاعت حماية طب عملها له ليه يعني ده ده يعني مخالفات انت لو كنت محترم في نظري بعد كده تسقط ازاي يعني أشوف والله دي رنة رنة موجودة واحد ماسك سبحة في مرة مسبحة يعني وشغال بقى وعليه الوقار كده وبتاع ومش عارف ايه وفجأة قاعدين في الميكروباص واحد بيحكي لي على قصته ده بيقول له راجل قاعد وقور كده ومحترمينه وراجل كبير في السن وبعدين فجأة كده راح جاي له تليفون من بره يوم التليفون بتاعه يطلع يقول ايه بانوا بانوا بانوا على اصلكم بانوا مش ممكن مش ممكن الواحد يبقى في هذا الوقار ويتدنى إلى هذا المستوى يعني نبه نفسك من خلال شيء حلال ده في ناس تانية ببقى والله سامع حاجات عجيبة الرنة ساعة ما تضرب كأن في راقصة بتستعد للرقص موسيقى طالعة عجيبة جدا بتاع البلد ديت وشغال والراجل كان ماشي بالبدلة كده ولا ماشي وقور كده سبحان الله تهين نفسك دي مسألة خطيرة جدا وقبل ما نتكلم عن بقية هذه الأشياء معانا اتصال إن شاء الله يكون خير بإذن الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخنا الفاضل الحمد لله جزاكم الله خيرا على هذا الموضوع وأقسم لك بالله العظيم إن النهاردة في صلاة الظهر نعم.
إحنا خرجنا من الصلاة بسبب رنة الموبايل بيحصل والله والله يا شيخنا يعني كانت رنة يعني موسيقى الشيخ الشعراوي بس فيها طبعا موسيقى وفيها آلة والله نسينا الصورة اللي احنا كنا بنقراها في صلاة الظهر فبالله عليك يعني بصراحة الموضوع شي- شيق لل- للهام للغاية بصراحة وجزاكم الله خيرا يا شيخ ودعوتك
الله يسترك ويبارك فيك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك من الخير ما تتمنى وما لا تتمنى يا رب العالمين إن شاء الله آه، اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، اخوك مصطفى الوكيل معاك من عين حلوان يا شيخنا من فين؟
من عين حلوان القاهره أهلا وسهلا يا أستاذ مصطفى إزاي حال حضرتك؟
ربنا يحفظك ربنا يبارك فيك يا رب ويكثر من امثالك وحقيقه والله احنا يعني انا عايز اضحك ملحوظه مهمه ان الاخوه اشد حرصا لسماع حضرتك اكثر من العوام ان الحمد احنا لله بنتعلم الادب قبل العلم الله يسترك ويبارك فيك فربنا يا رب يزيدك ويبارك فيك وفي القائمين على القناه. آه والله يا شيخ انا كنت عاوز آه، يعني اضيف آه، حاجه بسيطه اتفضل.
آه على كلام حضرتك ان يا ريت يكون الدرس ده بدايه لدروس ثانيه لسلسله دروس ثانيه عن اداب الهاتف.
حاضر وافضل طبعا من كتب هذا الامر الشيخ بكر ابو زيد آه، عليه رحمه الله العالم المعروف آه، في رساله الجميله بتحصل لها اداب الهاتف في خاصه الامر ده احنا بنعاني منه ك ك ك يعني كشباب خاصه مثلا في المترو واحنا رايحين الصبح آه، محاكم او من شغلنا آه، نلاقي كثير خالص من الشباب او من الناس حتى لو مشغل قران يعني بيغلوش على غي... بيغلوش على انا وهو بقرا في المصحف او شباب مستهتر من بتوع الجامعه بيشغلوا اغاني وما شابه ذلك. دي نقطه، النقطه الثانيه آه، يعني المفروض استاذنك فيها يعني احنا اليومين دول امتحانات نصف نصف العام الدراسي آه، خاصه لطلبه الجامعات. حضرتك طبعا تعلم و- والموضوع تناقش في الفضائيات و- والقناه جزاهم الله خيرا ناقشوه مساله النقاب ومنع الاخوات المنتقبات خاصه في جامعه القاهره وعين شمس من دخول الامتحانات بسبب النقاب مع صدور حكم قضاء مجلس الدوله
نعم بارك الله فيك وفي عمرك يا رب وإن شاء الله الكلام ده مش م- م- إن شاء الله يعني نتكلم فيه بالأمور الشرعية بإذن الله ومش هنسيبه بإذن الله آه، اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير الجزاء يا شيخ أيمن ربنا يبارك في حضرتك ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة يا رب ويجزيك خير الجزاء عنا و- وقناة الرحمة كلها وكل العاملين على قناة الرحمة والله يا شيخ أيمن احنا بنستنى البرنامج بتاع حضرتك أكنه منبه لينا يعني آه، كل ما الواحد ي- يغفل عن عن أي ذكر وعن أي حاجة البرنامج بتاعك ز- يعني أكتر من المنبه لينا بشوية وجزاك الله كل خير واحب اطمنك و- واديك بشرى اني انا واحده من الناس و- واعرف كتير قوي اني آه، يعني لدرجه ان هم انا يعني ما ما عندهمش اقسم بالله العلي العظيم اكتر قناه الرحمه دي انا واحده من الناس بقالي بالظبط سنه ونص والله ما بجيب غيرها ولو اتطفت وانا يعني غصب عني نمت و... والتلفزيون اتطفى انا نفسيتي بتتعب لما اقوم من النوم الاقي قناه الرحمه مقفوله سبحان الله فربنا يجزيك خير الجزاء يا شيخ ايمن واسالك الدعاء بالله عليك بالشفاء والستر في الدنيا والاخره اللهم امين اللهم امين الله- اسال الله سبحانه وتعالى ان يعطيك الخير والعافيه في دنياك واخرتك يا رب العالمين آه، اتصال اخر السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ ايمن اي نعم معك
ده انا هحكي لك موقف يا شيخ ده احنا
تفضل انقطع الاتصال والله كان نفسي اسمع هذا الموقف يعني آه، اكيد كان موقف من التليفون عارفه طيب ان شاء الله نكمل الحديث سريعا حتى لا يداهمنا الوقت آه، الامر الذي يليه لنحول هذا المحمول إلى خير في أيدينا وفي جيوبنا وفي بيوتنا وفي عقولنا لا تتحدث في الجوال وأنت تقود السيارة فكم من الحوادث تحدث بسبب تغييب العقل بسبب هذه القيادة أنا عارف إن كثير من الأحبة الكرام اللي بيركبوا معايا السيارة يقولوا أنت أكتر واحد بتتكلم في المحمول في السيارة هحاول إن شاء الله بس أنا صدقوني هذا الوقت بأجعله للمسلمين بقدر أتكلم وأنا ماشي في العربية في السيارة فأنا بقول يلا هه لكن في مرة يعني عشان تبقى عارف ان الخطر الكبير جدا في هذا المحمول لما يكون معاك واحد بينبهك ماشي لكن برضو العقل بيغيب لان انا اللي بقود السيارة بنفسي وانت يعني بقول لك كثير من الحوادث بتحصل او بتحدث بسبب هذا الهاتف واسأل مجرب لان انا خبير في الحوادث يعني سبحان الله بس مش على طول بعمل يعني لكن التليفون طول ما هو معايا احيانا يغيب عقلي وابقى ماشي حوالي 5 6 كيلو وبعدين فجأة الاقي نفسي معدي من بين العربيات وزحمة أنا إيه اللي وصلني هنا ما كنتش فاكر بل ويعرضك أيضا لعقوبة المرور لأن لو اتمسكت وأنت بتقود السيارة بالمحمول بتاخد غرامة كبيرة وإيه رأيك إن حصل لي الموقف ده مرة داخل على كمين وداخل على ناس محترمين واقفين بيشوفوا شغلهم وأنا عمال أتكلم في المحمول ودخلت فبيخبط لي على الإزاز عشان أفتح فتحت له وبرضه ماسك المحمول فبصيت له كده فافتكرت إن المفروض إن هياخد الرخص رحت قايل له امسك ورحت جايب له الرخص قلت له اتفضل قال لي انت يا شيخ ايمن قلت له ايوه قال لي روح يا شيخ بس ده غلط والله ممكن تتضرر انا عشانك والله فجزاه الله خيرا وجزا كل الاحبه خير لكن فعلا بيغيب العقل انا مش ممكن اتصور ان انا اخش على الراجل كده وانا ماسك لسه المحمول كده لكن عقلي غاب في هذه المساله فاياك من هذا الامر يبقى اخي الحبيب ما تضرش نفسك وتضر المسلمين بقيادتك السياره وانت انت شغال في المرور ولا يا شيخ لا لان انا مجرب هذه المساله الأمر الذي يليه الجوالات واستخدامها في أيدي الصبية والأولاد الصغيرين والفتيات خلي بالك ممكن بيتك يخشه شيطان وانت مش واخد بالك ممكن ابنك يكلم فتاة وممكن بنتك تكلم يعني شاب وتبقى انت راجل محترم وراجل مطيع لله سبحانه وتعالى لكن فتحت باب من ابواب الشيطان وانت ابنك لسه او بنتك لسه ما تعلموش خبرة الحياة او تعلموا شيء من الدين يحميهم زي ما تكون بتكتف ابنك وترميه في البحر وتقول له ما تتلش بالماء كمن قيد ابنه بالأغلال وألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تغتل بالماء مش ممكن انت مديله شيطان في ايده ممكن يتحول فجأة الى شيطان فاحذر وشوف اولادك بيعملوا ايه وبيسمعوا ايه او بيتكلموا مع مين واقسم بربي اختي اتصلت بيا بتقول لي انا من كتر استماعي لصوت احد الاشخاص وانا اتعلقت بيه مفيش فايده مش عارفه اسيب الحكايه دي ادمنت هي بتقول كده ادمنت ان اسمع صوته ما تعرفوش دخلت من صحه نفسيه لما منع نفسها نفسه عنها فاحنا مش عاوزين الخطر يقع علينا وعلى أبنائنا لأن الوقت انتهى أختم أيها الحبيب المحب إن احنا لنا الضوابط وبعض الأداب السريعة مش هتاخد دقيقتين إن احنا نتكلم فيها سريعا كده في التليفونات لما تكون في جنازة اقفل اقفل حرام علينا مش الجنازة تبقى ماشية وبعدين نسمع عشقة وغلبانة والنبي ما ينفعش والله أقسم بالله سمعت مرة من واحد رنة عجيبة جداً يعني في قلب الصلاة أو في قلب الجنازة أو في قلب الحرم المدني والمكي تسمع الكلام ده ده يعني ده حاجة حاجة عجيبة جدا ده الناس هتبص لك وأسقطوك من من أعينهم يعني واحد حاطط رنة عجيبة يقول لك مثلا عملت حجتي العجل يا أخي ده برزوق العام يا أخي وكل ساعة اسقيه لا العجل شرب يا عيني ولا الحبيب بلاقيه موال كده بيشتغل كده ده اسمه كلام تحط على التليفون وتسمعه وانت بتصلي ده أنا مرة سمعت وإحنا بنصلي في مرة وكنا بنتكلم في البدع والخرافات والقسم بغير الله والأشياء ديت وواحد عمال يقول مش عارف إيه مش عارف تقريبا مش عارف ساكن مش عارف فين أو في حي السيدة ولا مش عارف إيه والله ما فاكر يعني حاجة كده عمال يحلب بيها الشاهد في المسألة عاوزين الآداب بتاعتنا ونحول هذا المحمول إلى للخير رسول لنحول المحمول في طريق الخير رسول ونلغي أو نشيل منه صفات الشيطان لنرضي الرحمن وآخر حاجة هنبه ليها أو أذكر نفسي والأبناء أول كلمة تطلع منك لما ترد على الهاتف السلام عليكم السلام عليكم ما تقولش بقى اللفظ المعروف العجيب اللي بيطلع مننا ألو أو هلو الله يرحم الأجداد والآباء يعني احنا بعد ما خلاص مسكنا التليفونات نسينا اللغة العربية والشا... و... و... و... ورمز الإسلام السلام السلام عليكم ابنك ما كانش هيرد بأدب على التليفون ما تخليش يرد أو بنتك مش ألوه أو هلوه ويتدلعوا فيها لا السلام عليكم خلي بالك من المسألة ديت خطيرة يا حبيبي الغالي فانتهى الأمر لكن على وعد باللقاء ونترككم أيها الأحبة مع هذا التذكار نقذفه في قلوب الأحبة الكرام وفي عقولهم لا تقل من أين أبدأ طاعة الله بداية لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية لا تقل غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية الأحبة الكرام ما يزعلوش مننا لما نغلق الهاتف ما يغضبوش اعذرونا واللي طلبوا مني الدعاء لهم بالأسماء بقول لهم اعذروني برضه لأن القناة قناة عالمية للأمة الإسلامية كلها وإحنا كنا اتكلمنا في مسألة إن بلاش نسمي إلا إذا كانت شخصية عامة بتنفع المسلمين ونقصد منها وجه الله ونفع للأمة وأما السلام الذي ألقي على مسامعي وعلى قلبي لفضيلة الشيخ محمد حسان فأنا مش هقدر أسمي كل واحد فبرضه عشان ما تغضبوش مني لكن أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله
لوجه الله بننصحكم كفاية ذنوب كفاية ذنوب وقبل العمر ما يعدي تعالوا انتم تعالوا انتم تعالوا انتم كفاية غفلة وألم اقتربت الساعة ارجع في لحظة ندم لله بقناعة يمكن بحب النبي يمكن بحب النبي نتهنى بالشفاعة